الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب إني أحبكم في الله أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله مع, مع كتاب مختصر منهاج القاصدين وهذا هو الدرس السادس وفيه يقول الشيخ ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين محترزين من مخالطتهم قال حذيفة رضي الله عنه إياكم ومواقف الفتن قيل وما هي قال أبواب الأمراء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه وقال سعيد بن المسيب رحمه الله إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص وقال بعض السلف إنك لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه المقصود بأبواب السلاطين أبواب الأغنياء لقبول العطايا والهدايا وهؤلاء ينبغي أن يحتاجوا إلى العلماء لا أن يحتاج العلماء إليهم ولذلك إذا رأيت الرجل الداعية أو الشيخ أو العالم حريصا على إرضاء هؤلاء أو غشيان بيوتهم أو إتيانهم والتعرف عليهم والحرص على معرفتهم والاختلاط بهم ففي دينه رقة لحرصه على دنياهم لا مانع من أن يختلط معهم لدعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بمنتهى العزة وألا يصيبوا من دينه شيئا ألا يتنازل عن شيء من الدين من أجل دنيا هؤلاء بل دائما يكون غني القلب مستشعرا العزة ومن صفات علماء الآخرة ألا يتسرعوا إلى الفتوى وألا يفتوا إلا بما يتيقنون صحته مصيبة التسرع في الفتوى مصيبة كبيرة مأساه وأظننا ذكرنا هذه المسألة في كتاب منطلقات طالب العلم في مسألة الفتوى والحرص عليها والتسرع فيها ف اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأننا كنت أحب أن أنقل في هذا الوقت كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قضية الفتوى ومين اللي يفتي فالشاهد أنه ينبغي للإنسان أن يتورع عن الفتوى بقدر الإمكان فلا يتكلم في في الفتوى ولا يتسرع فيها ولا أهي الحمد لله هذه في صفحة 90 من كتاب المنطلقات في المنطلق الأول الإخلاص قال مؤلف الكتاب غفر الله له من المظاهر مظاهر الشهوة الخفية التي تفسد الإخلاص الجرأة على الفتوى وتعجل التدريس قال الله تعالى آه الله أذن لكم أم على الله تفترون يقول المؤلف عفى الله عنه من تأمل سير السلف يعرف حقا كيف كان هؤلاء الأكابر أكثر الناس علما وورعا وكانوا يهابون مما يقتحمه المتعالمون في هذه الأيام ومما يقع فيه علماء السوء من شواذ المسائل قال أبو داود في مسائله ما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لا أدري قال وسمعته يقول ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتيا منه كان أهون عليه أن يقول لا أدري الإمام أحمد بيقول عجبني قوي ابن عيينة في الفتوى أسهل حاجة أن يقول معرفش وقال عبد الله ابنه في مسائله سمعت أبي يقول وقال عبد الرحمن بن مهدي سأل رجل من أهل الغرب مالك بن أنس عن مسألة فقال لا أدري فقال يا أبا عبد الله تقول لا أدري رجل جاي له من أهل الغرب يقول له ما أعرفش قال نعم فأبلغ من وراءك أني لا أدري قال له آه روح قول لهم ما أعرفش مالك قال ما أعرفش وقال عبد الله كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول لا أدري ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف وكثيرا ما كان يقول سل غيري فإن قيل له من نسأل طب لما نسأل الإمام أحمد يقول ما أعرفش نسأل مين يقول سألوا العلماء ولا يكاد يسمي رجلا بعينه يقول ابن القيم وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى قال عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن ابن أبي ليلى أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما كان منهم من فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتية وقال سحنون بن س- ابن سعيد أجسر الناس على الفتية أقلهم علما يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه هي دي مأساة شباب النهاردة يعني مش عايزين نسمي بس عشان احنا قلنا عايزين موقعنا دايما خالي من المشاكل ومن الطعن في الناس والكلام على أحد ولا نتكلم على حد ولا حد يتكلم علينا خلينا في حالنا كده نريد إصلاح قلوبنا نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا آه، تجد الشاب من دول هو عارف كم مسألة من المسائل مشكلة زماننا مشكلة الفتاوى قاعد يسمع فتاوى الشيخ ابن عثيمين وفتاوى الشيخ الألباني وفتاوى وقرأ له كم كتاب في الفتاوى وخلاص بقى عالم ويفتي ويا جماعة أنا بحذر من هذه المسألة إن شاء الله لما نتكلم في الفقه عايز أحذر من علم الفتاوى أنا ممكن واحد يجي يسألني مسألة أنا باصص للراجل اللي قدام مثلا النهاردة في صلاة الظهر بعد ما صلينا الظهر واحد جاي يسألني الراجل ده شغال في الفاعل الراجل ده شغال بيشيل خرسانة طول النهار وبيسألني س- أنا شايفه أهو فبجاوبه على قد شكله ما بيعرفش يقرا ويكتب اكل عيشه يومي ش- بيشيل خرسانه على كتفه لما هو مهدود وطالع عينيه ب- يبقى الكلام اللي طالع طالع على قد الراجل ده ما ينفعش يعمم فعشان كده الشيخ ابن عثيمين لما كان بيقعد يفتي الحجاج والمعتمرين شايف قدامه مين أعاجم وأغراب فقاعد يفتي هؤلاء الناس بكلام يفيدهم هم ينفعهم هم لما اخد فتوى الشيخ افتاها لواحد لشخص وعممها يبقى الكلام ده ما ينفعش مش هو ده العلم يا جماعه العلم مش فتاوى والعلم مش المسائل العلم حاجه تانية خالص مختلفه فلا تتسرع في الفتوى انك انت سمعت الشيخ قال كذا يبقى هو دي خلاص خلصت المساله قد تكون الفتوى موافقه لحال السائل مش عامه قال سحنون أجسر الناس على الفتية أقلهم, أقلهم علما يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه أين هؤلاء الأصاغر المتعالمون من أدب سلفنا الصالح ولكنها الشهوة الخفية وأين هؤلاء من الشروط والأسس التي وضعها سلفنا لحفظ جناب الدين من المتفيهقين قال الإمام أحمد لا ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتية حتى يكون فيه خمس خصال خمس خصال هي دي اللي أنا عايز أنقلها صراحة مهمة جدا وخطيرة جدا آه، وال- والكلام ده جايبينه من كش- كشاف القناع للبهوتي في فروع الحنابلة طبع الدار الفكر الس- الجزء السادس صفحة 299 الإمام أحمد يقول ش- خمس شروط في المفتي واحد إحداها أن تكون له نية أي أن يخلص في ذلك لله تعالى لا يقصد رياسة ولا نحوها فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور إذ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى الثانية أن يكون له حلم ووقار وسكينة وإلا لم يتمكن من فعل ما تصدى له من بيان الأحكام الشرعية الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته وإلا فقد عرض نفسه لعظيم الرابعة الكفاية وإلا أبغضه الناس فإنه إذا لم تكن له كفاية يحتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم فيتضررون منه الخامسة معرفة الناس لازم يا جماعة هذه الشروط شروط مهمة جدا يبقى عارف الواقع وإلا العيال هيضحكوا عليه العيال أحيانا بيضحكوا على المشايخ بيخدعوهم بيلعبوا بيهم يسألوا سؤال ويلخفن الشيخ في السؤال والشيخ يجاوب على قد ما سمع هيعمل ايه فمعرفة الناس ومعرفة الواقع وفهم الحياة اللي احنا عايشينها اليومين دول مهمة جدا في إصدار الفتاوى آه، فلذلك ينبغي أن نحترس ونحترس في قضية الفتوى وقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول قال عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع أهل بدر واستشارهم أي أيوة والله مسائل لو عرضت لعمر يجمع لها أهل بدر ولد يفتي فيها بمنتهى البساطة كده في كلمة وخلاص وأنا قلت كده ومن صفاتهم من صفات علماء الآخرة أن يكون أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج الوساوس فإن صور الأعمال قريبة سهلة وإنما التعب في تصفيتها مسألة إنك أنت زي ما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله أن صلاة ركعتين أمر سهل وصيام يومين أمر سهل والذكر ألفا أو ألفين أمر سهل سهل إنك أنت تصلي لك ركعتين تصوم لك يومين دي أمور هينة الخطر والصعوبة في تحقيق الإخلاص فيها في تحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حضور القلب فيها في التلذذ بيها في الانتفاع بأثرها في الاستمرار عليها هو ده التعب هي دي المسألة هو ده البحث عشان كده ولأن علماء الآخرة أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها عما يكدر القلوب عما يهيج الوسا... الوساوس لأن صور الأعمال قريبة وسهلة إنما التعب في تصفية الأعمال وأصل الدين التوقي من الشر ولا يصح أن يتوقى حتى يعرف ولا يصح أن يتوقى حتى إيه يعرف آه لابد أن تتعلم كيف تتقي ثم تتقي فمن لم يحسن يتقي يضع السيف على عاتقه لازم تتعلم التقوى يعني ايه ازاي ازاي اتقي الله هي دي مشكلة عصرنا مشكلة زماننا ان انا اقول لك الاخلاص قول لي ازاي ازاي يخلص الخشية ازاي اخشى التوكل ازاي اتوكل هو ده العلم هو ده اللي احنا محتاجين نتعلمه مش نقعد نعمل نقيم معارك على مسميات ده ايه وده ايه وده ايه نقيم معارك على فروع في مسائل ده ايه وده ايه وده إيه. عايزين نقيم حق بان نتعلم اصول هذا العلم كيف نرضي ربنا به سبحانه وتعالى ومن صفاتهم البحث عن اسرار الاعمال الشرعيه والملاحظه لحكمها فإن عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع آه أسرار الأعمال أسرار الصلاة زي ما هناخد أسرار الصلاة إن شاء الله دلوقتي إن القضية مش قضية إن هو واقف وإيده على صدره وهتبقى على صدره ولا على بطنه ولا على السرة ولا تحت السرة دي كلها حاجات مهمة اتباع السنة فيها لكن اتباع السنة فيها لتحصيل القنوت في القيام القنوت في القيام الركوع ال- الايدين على الركبتين القبض على الركبة تفريج الأصابع الشكل الس- الصورة دي مهمة لتحصيل التعظيم في الركوع السجود الرجلين مضمومين والأصابع في اتجاه القبلة الشكل ده احنا بنتعارك عليه لأجل حصول الذل في السجود مش الحرب على الشكليات على آه، أوصاف الصلاة أو الهيئات بس مجردة لا وإنما لتحصيل أسرار هذه الصلاة لذلك العلماء كانوا بيدوروا على العلة ليه؟ فإذا لم تظهر العلة كان عنده ذل التسليم للشرع ومن صفاتهم اتباع الصحابة وخيار التابعين وتوقي كل محدث وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال حين قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا صدق رسول الله آمنت بالله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلا اللي عاشوا بعدي شافوا اختلاف كثير إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور هي دي اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين وتوقي كل محدث خليك على الأمر القديم ملناش دعوة بأي شيء محدث كل الجديد ملناش دعوة بيه احنا على القديم على قديمه عليك بأصول هذا الدين أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان يقول الشيخ ثانيا كتاب الطهارة هو أولا كان كتاب العلم ثانيا كتاب الطهارة وأسرى رها معطوف على الطهارة كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها يقول الشيخ اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات والثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام والثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الموقوتة الممقوتة والرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى وهذا هو الغاية القصوى يبقى الطهارة أربع مراتب المرتبة الأولى في الطهارة تطهير الظاهر والطهارة العلماء لما يعرفوها في اللغة النزاهة عن الأقذار أن يتنزه الإنسان عن القاذورات فتطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات هذه الطهارة المأمور بها ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان شطر الإيمان سبحان الله العظيم قال صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن الإنسان اللي بيصبر على الجنابة سواء جنابة من جماع أو جنابة من احتلام آه، مدة طويلة إزاي قادر يصبر على هذا الأمر إنه غير طاهر وإحنا لما نتكلم في الفقه إن شاء الله هتعرفوا انه مش زي ما قال الشوكاني عليه رحمه الله ان الطهاره لفظ مشترك او كلمه طاهر لفظ مشترك يطلق ويراد به معاني لا بالعكس الكلام ده مش صحيح صحيح ان لفظ طاهر يطلق على المسلم الذي ارتفع عنه الحدثين الاكبر والاصغر فاذا كان هو غير متوضئ يبقى اسمه محدث اذا كان هو آه، عليه حدث اكبر يبقى اسمه جنب ما اسموش طاهر يبقى جنب او المشرك نجس نجس يبقى نجس اللي هو المشرك ومسلم يبقى جنب او محدث اذا كان مسلم متطهر من الحدث الاصغر والاكبر يبقى ايه هو ده طاهر افهموها دي نقطة مهمة جدا علشان لما نيجي نقول لا يمس القرآن إلا طاهر يبقى مع- معروف مين الطاهر ده مقصود إيه بكلمة طاهر فاهميني إزاي فعشان كده أنا دايما بقول يا جماعة في مسألة الفقه إن إحنا إحنا محتاجين فهم الفقه مش مجرد دراسة فقه ودراسة أحكام ورص نصوص والدليل أهو ولا الحديث ضعيف لا إحنا بنتكلم على الفهم الفهم والاستنباط وتحقيق المناط محتاجين لفهم الشاهد نرجع لموضوعنا تطهير الظاهر الظاهر تطهيره يا جماعة إن نظافة الثوب والاهتمام بالسمت السمت الصالح جزء من من 24 جزء من النبوة لا أذكر نص الحديث لكن ما فيش مانع ان تبقى عندك جلابيه واحده بس نظيفه النظافه الحديث ان الله نظيف يحب النظافه ضعيف وان كان آه، في صحيح الجامع حديث صحيح ح- حد- نظي- نظافه النظافه انك انت دايما تبقى طاقيتك نظيفه مش مقرحه ان تبقى لحيتك نظيفه ريحتها حلوه ان تبقى اسنانك نظيفه مش صفرة وريحه بقك انك انت تبقى ايديك نظيفه تعاهد البراجم وقص الاظافر من الفطره النظافه هذا التطهير لثوبك ولجسمك ليه رجليك تبقى مشققه ومقطعه لو انت اتخذت حجر تنظف بيه رجليك مش ليه ليه ليه, ليه ما نهتمش بالنظافه والنظافة دي تزيد العقل ومن وسائل جمع الهم طيب الرائحة الإنسان ليه ريحتك عرق هتخسر إيه إذا استحميت مرة كل يوم ما لازم في ناس للأسف الشديد كانت بتتقرب إلى الله بالوساخة من الصوفية وغيرهم لكن هدي النبي أكمل الهدي صلى الله عليه وآله وسلم كان صلى الله عليه وسلم معتنيا دائما بنظافته بن- صلى الله عليه وسلم كان اللي يشوفه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يشوف نور أطيب الناس ريحا ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وأجمل الناس ثوبا وكان يعجبه الثوب الأبيض وكانت ثيابه بيضاء ناصعة صلى الله عليه وآله وسلم دائما لحيته لامعة صلى الله عليه وآله وسلم دائما طيبه ز- صلى الله عليه وآله وسلم فداء أبي وأمي ونفسي شوف كان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يدخل إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأرجله سيدة عائشة وهو معتكف ودخل لها راسه في حجرتها تغسل راسه وتنشطها النظافة النظافة دي الطهور شطر الإيمان النظافة أو الطهارة إن الإنسان دايما يبقى حريص على إنه طاهر الثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام من الذنوب والآثام اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اصرف عنا الذنوب والمعاصي وقنا السيئات ومن تقي السيئات فقد رحمته تطهير الجوارح من الذنوب والأثام لما تشوف حديث العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش أو اللمس والأذن تزني, تزني وزناها السمع والرجل تزني وزناها السعي والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه تلاقي مين اللي ايديه بقى وعينيه وودانه نظيفه محتاجين عشان كده اوصيتكم مره ان من اصول تربيتنا تعبيد الحواس تعبيد الحواس اولها تعبيد العقل ان العقل ده ما يبقاش فيه هوى وانما عقله يبقى عبد عبد يعني ايه يعني بتاع الاخره ما يبقاش كل تفكيره دنيا وكل همومه دنيا وكل تفكيره ناس عن الناس وكلام الناس وبيقولوا ايه وبيعملوا ايه وازاي وتفكيره ازاي يبقى احسن من الناس او زي الناس او اكتر من الناس لا لا لا تعبيد العقل انه يفكر ازاي يوصل الجنه انه يفكر ازاي يرضي ربنا انه يفكر ازاي يطبق العباده زي ما قلنا حب العباده ان تبقى العباده حبيبتك روح قلبك قره عينك سعادتك تعبيد الايدين ان الايدين ما تتمدش الا للحلال تعبيد العينين مش تعبيد العينين انها ما تبصش الا للحلال بس لا وانها ان يكون نظري عبرا ان يكون صمتي فكرا ونظري عبرا ان يبقى في اعتبار بالنظر ما يبقاش نظر لاهي ربنا سبحانه وتعالى قال لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ما يبقاش عينينا بس عمالة تبص على العربية دي والعمارة دي والباترينا دي والتليفون ده والشخص ده والشخصة دي واللي لابس ده واللي أ... لا تبقى عينينا بتبص على ورقة شجرة تقول سبحان الله بتبص على ثمرة فاكهة تقول سبحان الله بتبص على كتاب سبحان الله المطبعة دي ايه بتبص على مايك وتسجيل وكمبيوتر سبحان الله مش بس عينينا شغالة في الهوى وفي وفي الغفلة وفي المعاصي لا عايزين تعبيد العينين ان عينينا تعبد الله وودنا تعبد الله عايزين ودنا تعبد ربنا عبادة حقيقية مش بس ودنا عمالين نسمع ونسمع ونسمع لا تعبيد الأذن للرب سبحانه وتعالى وتعبيد البطن بقى وتعبيد الرجلين وتعبيد الشعر وتعبيد الفكر وتعبيد الأنف وتعبيد اللسان وتعبيد الأسنان وتعبيد الشفتين وتعبيد تعبيد الحواس إن تبقى الحواس دي وظيفتها عبادة ربنا أنا بحبكم في الله أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وأن يرزقنا العمل وأن يرزقنا الإخلاص في العمل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب